أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أحبتي في الله روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر الأول من ذي الحجة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذه الأيام أعظم أيام الدهر هي أعظم من أيام بل وليالي رمضان أيام تقدر تقول عليها أغلى من الذهب في الحديث كذلك الذي رواه البزار وصححه الألباني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل أيام الدنيا أيام العشر فضلت أيامها فهي الأيام المعلومات التي أمرنا الله عز وجل بذكره فيها قال الله ويذكر اسم الله في أيام معلومات وفيها أعظم أيام الدهر يعني هي أعظم أيام الدهر بالنسبة لغيرها وفيها كمان أعظم يوم في السنة كلها يوم عرفة أقسم الله عز وجل بلياليها فقال وليال عشر الصحيح من أقوال المفسرين أن الليالي العشر هي ليالي عشر ذي الحجة عشان كده حصل الخلاف طيب هل أيام ذي الحجة أفضل ولا أيام رمضان؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال دي أفضل أيام الظهر ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله وما استثناش أيام رمضان منها يبقى هي أعظم من أيام رمضان طيب الليالي ربنا سبحانه وتعالى أقسم بلياليها ابن القيم رأيه وكذلك ده كلام شيخ الإسلام إن ليالي رمضان أفضل ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل عشان فيها ليلة القدر بعض العلماء نازعوا في ذلك منهم ابن رجب يقول لا وكمان ليالي العشر أفضل لأن الله عز وجل أقسم بها مشكلتنا بقى في موضوع العشر إنه ما بياخدش الهالة والتعظيم زي أيام رمضان رمضان ليه طقوس معينة صيام النهار والليل قيام رمضان ليه وضع تاني في الاجتهاد في الطاعة وبرضه في معنى رمضان الأسباب المعينة على الطاعة أكثر تصفد الشياطين تغلق أبواب النار تفتح أبواب الجنة فالأمور مساعدة هنا الاختبار الأصعب عشان كده عايز إعداد خاص وده درسنا النهاردة إزاي نقدر نفوز بغنيمة العشر الأول من ذي الحجة يعني إذا كنا في رمضان كنا بنبتدي نقول الرحمات نازلة عليك إن أنت تتعرض ليها يلا اشتغل المرة دي محتاج قوة دفع أكبر لأن المرة دي الغنيمة عظيمة جدا أعظم من غنيمة رمضان بس الوسائل المساعدة أنت محتاج تبذل جهد أكبر علشان تستطيع أن أنت تحصل الغنيمة دي علشان كده الناس بتغفل فتلاقي ممكن بس يا دوبك يصوم مثلا انه يعمل بعض الاعمال الخير لكن مش هو ده مقارنة بأيام رمضان خالص يعني رمضان تفطير صائمين وبيعمل صدقات وبيعمل أعمال بر كتير بخلاف عشر ذي الحجة والمفترض ان احنا نكون أكثر اجتهادا من أيام رمضان يا شباب إذا كان أنت في يوم من أيام رمضان ربنا فتح عليك فيه بأي خير يعني يوم من الأيام ربنا فتح عليك وقرأت كم كبير جدا من القرآن وذكرت ربنا سبحانه وتعالى فيه وعملت أعمال بر وصمت نهار وقمت ليله بفضل الله عز وجل المطلوب إن العمل في عشر ذي الحجة يكون أعظم وأكثر علشان الغنيمة أكبر معنا في غاية المتعة في قصة سيدنا موسى ربنا قال إيه وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة مجاهد يقول إن العش التي أتمها الله على موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هي عشر ذي الحجة طب إيه المعنى قالوا فكان من نصيب أمة محمد صلى الله عليه وسلم الثلاثين يوم رمضان والعشر عشر ذي الحجة وكأن موضوع الأربعين ده ليه سر الله به عليم محدش يفهم من الأربعين يعني يقول لك يعني نخصص أعمال بأربعين يوم لا لا بس هو في سر حكمة عند ربنا سبحانه وتعالى يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق حديث الذي رواه الترمذي وحسنه الألباني من الحاجات العجيبة إن يوم الهول الأكبر يوم الحشر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث رواه الطبراني صححه الألباني فيقول يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما قد إيه؟ أربعين سنة شاخصة أبصارهم ينتظرون فصل القضاء يا نهار أبيض وقفة الحشر اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب وقفة الحشرة دي أربعين سنة حتى يقضي الله عز وجل بين الخلائق إيه المعنى بقى اعمل الأربعين دول في مقابل الأربعين دي رمضان والعشر إنه فيها أول نية إن الأيام دي تكون يا رب سبب لتخفيف هول الحشر عنك تاني حاجة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه ما من أيام العمل الصالح فيها أحب أحب إلى الله عايز بقى تتقرب إلى الله وتصير من أحبائه نفسك يحبك حب اللي يحبه فإذا كانت الأيام دي أحب إلى الله يبقى تقرب له بمحبوب فأنا يا رب هشتغل بالنية دي إنك تحبني وهذه الأيام تضاعف فيها الحسنات قال ابن عباس والأثر عنه رواه البيهقي في الشعب العمل فيهن يضاعف سبعمائة ضعف الله أكبر العمل بسبعمائة ضعف يعني التسبيحة اللي هتقولها باللسان اللي كنت بتاخد عليها هنا عشر حسنات بقوا سبعة آلاف وقال الأوزاعي بلغني أن العمل في اليوم من أيام العشر كقدر غزوة في سبيل الله يصام نهارها ويحرس ليلها إلا أن يختص امرؤ بشهادة عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا واحد بس ربنا هيجمعه ما بين الحسنيين إنه رجل خرج بنفسه وماله جاهد بفلوسه وجاهد بنفسه ولم يرجع منهما بشيء ده اللي يفضل على الراجل العابد في أيام العشر يا شباب أنا عايز نشعلل الطاقة من جوانا علشان قلنا الموضوع محتاج شحم زايد أكتر من بتاع رمضان لأن في عوائق أكتر أول عائق عادتنا إحنا مش متعودين على أننا نحيي أيام العشر كما ينبغي والبيئة اللي حواليك مثبطة التركيز مش زي ما بيحصل في رمضان فعشان كده محتاجين شحن أقوى هتشحن بإيه بقى؟ أول حاجة استشعارك للنعمة لما أقول لك دلوقتي العمل بيضاعف 700 ضعف لما تسمع بس أحب إلى الله أعظم عند الله دي ما تفوقش دي ما تشعللكش دي ما تخلكش عايز تقطع نفسك عشانه اصطفاك من عليك كم من أناس يتمنوا والله لو أذن لأحد ممن ليس معنا الآن ممن كتب عليهم الموت قبل أن يدرك هذه الأيام أقسم بالله غير حاز لو طلع دلوقتي وكلم حد منكم كان هيقول أتمنى دقيقة أتقرب فيها لربنا في الأيام العظيمة دي يبقى أنت ما ينفعش تضيع ثانية عيب ربنا يصطفيك وبعد كده تعرض شوفوا المعنى ده يا شباب ربنا يقول ايه وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم اصطفاه يبقى حقها ايه دي جاهدوا في الله حق جهاده يبقى ده شعارنا يا شباب شعار العشر ايه بقى وجاهدوا في الله حق جهاده ينفع يبقى ده شعاري وشعارك ايام العشر ينفع نكتب لبعض رسائل ونكتب المعنى ده ونذكر بيه بعضينا يبقى أقل ما فيها نشكر النعمة دي وشكرها إن احنا نبذل قصار الجهد حتى نبلغ رضاه كان خالد بن النعدان يقول إذا فتح لأحدكم باب خير فليسرع فإنه لا يدري متى يغلق عنه آه ربنا سبحانه وتعالى يتنزل عليك نعم نعم نعم نعم خلاص بقى يغلق عنك الباب تيجي بقى تبلغ الأيام دي يلا يا جماعة هنشتغل يلا عاوزين كذا مش قادر ليه ده ربنا بيقول ده النبي بيقول ده الأمور فيها ده الأعمال مضاعفة مش عارف الهموم كلها تنزل والابتلاءات كلها تنزل يحال بينه وبين ما يشتهي وحيل بينهم وبين ما يشتهون اوعى من دي عشان كده إذا فتح لك باب خير أسرع قال الله من نفسك شيئا عايزين كلام عملي برنامج إيماني لإحياء أيام العشر أول شيء عليك تعمله وظيفة العمر التوبة أول حاجة علشان تدخل عليه لازم تنضف اللي حصل في شوال وذي القعدة ده لازم يمحى ما ينفعش تدخله كده ما ينفعش يفيض عليك النعم وانت كده اغسل بقى نظف أكثر من الاستغفار أول حاجة تاني حاجة عايزك عرفانا بالنعمة تستغل كل لحظة بالعبادة هذه أنفس الأوقات احنا قلنا الأيام دي أغلى من الذهب عندك أغلى من كل شيء بالنسبة لك حياتك طيب بس أنا نفسي ساعات ما بتطوعنيش ما بتجيش همتي ما بتوصلش أعمل إيه عشان أشحن زي ما أنت بتقول كده والطاقة دي تبقى متجددة عندي أعمل إيه أول حاجة المعنى ده ما يفارقش ذهنك قلنا أول معنى الاصطفاء إحساسك بالنعمة ذكر نفسك بفضل الأعمال دي يخليك تشحن أكتر تالت حاجة عشان نفسك تطوعك خلي قدامك نماذج من اجتهاد الصالحين واقعد قول ما أنا مش طول الوقت أسمع الكلام ده واقعد اقول يا سلام الله أكبر دول ناس كبارة وناس حلوين قوي آه أحب الصالحين ولست منهم طريقة الطلاق دي ما تنفعش احنا كتير نقعد نذكركم بكلام أبو مسلم الخولاني أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا هو عشان إحنا يعني ما شفناش النبي والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلم أنه قد خلف من ورائه رجالا رجل مع ربنا ربنا وصف الرجالة بصفة أساسية صدقوا ما عاهدوا الله عليه عايز تبقى راجل عايز تحقق وجاهدوا في الله حق جهاده أقل ما فيها النخوة دي الغيرة دي تبقى جواك فلما تيجي بقى أقول لك دلوقتي شايف فلان كان بيعمل كذا تقول هحاول لا لا ما تقولش كلمة هحاول قول إن شاء الله بحول الله وقوته هعمل كذا أنا مش أقل منه قلت لكم السنة دي طريقة التلقي لبعض الشباب في رمضان كانت كده نقول لهم سيدنا أبو هريرة استغفر 12 ألف مرة في يوم ماشي إيه المشكلة تلاقي شباب كتير بفضل الله عملوا كده تزود لهم تقول لهم خالد بن معدان كان يسبح في اليوم أربعين ألف جابوها لغاية ما وصل ببعضهم ل 80 ألف و 90 ألف استغفار أنت ما تبقاش كده ليه قول لي ما تنفعش ليه ايه العائق اللي قافل بينك وبين ربنا القضية كلها تلخصها في كلمتين النبي قالهم استعن بالله ولا تعجز اسأله تبقى محروق من جواك بتغلي لو فاتك حظك من خيره ما يبقاش الجوائز دي كلها يستأثر بيها الناس الصالحين وانت لا تجد شيئا لا لا ما ينفعش تبقى محروم ما ينفعش ما ينفعش أبقى خايف كده فاهمين كان بعض المجتهدين يصلي كل يوم ألف ركعة حتى أقعد من رجليه رجله ما بقتش شايلاه فكان يصلي جالسا ألف ركعة فإذا صلى العصر احتدى قعد يبكي ويقول عجبت للخليقة كيف أرادت بك بدلا منك عجبت للخليقة كيف أنست بسواك بل عجبت كيف استنارت قلوبها بذكر سواك شوفوا الأنس شوفوا هو مستطعم حلاوة الإيمان إزاي أنت من بره تقعد تقول ده بيعذب نفسه لكن هو في قمة الاستمتاع طيب إذا علينا نحن إيه نشكر النعمة وما نسيبش باب من أبواب الخير إلا وندخله كل واحد على قد طاقته استنهض همتك دي أعظم أيام عنده فعظمها قال الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ليه يا شباب الكلام ده بياخد عندكم على طول رد فعل سلبي يا شيخ انت شايف احنا مش عارفين نقاوم المعاصي مش عارفين نغض ابصارنا وانت قاعد تقول كان فلان يصنع ويفعل ويكسر الدنيا طب ما هي مش هتتحل الا كده مش هتتحل الا بقفزه بطفره ايمانيه كده ان انت تروح واخد خمس ست سبع خطوات في الطريق الاول وبعد كده تتحرك تمشي هي كده الحته دي بقى تفتح معانا اول المشاريع الايمانيه انك مش عارف ايه اللي فاتك وانت قاعد هنا وضاع منك الحج انا هقول لكم حديثين وكفايه قوي يقولوا كل حاجه اول حديث حديث رواه ابو يعلى وابن حبان وصححه الالباني يقول الله في الحديث القدسي ان عبدا اصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم اللي تعدي عليه خمس سنين وهو قادر على إنه يحج وما حجش محروم عايز تعرف محروم من إيه؟ اسمع بقى الحديث الثاني هذا الحديث رواه البزار وحسنه الألباني القصة أنه اثنين دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم عايزين يسألوه في حاجة فأول ما دخلوا راح النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أقول لكم أنتوا جايين تسألوا في إيه ولا تقولوا أنتوا فبصوا لبعض قالوا لا قول انت قال طيب انتوا جيتوا تسألوني ان الواحد لما يخرج من بيته ويصل الى بيت الله الحرام دي ثوابها ايه والركعتين اللي بعد الطواف دول ثوابهم ايه والسعي بين الصفا والمروة دول ثوابهم ايه والوقوف بعرفة دول ثوابهم ايه ورمي الجمار والنحر أعمال الحج دول ثوابهم ايه اسمع بقى بلا تعليق أول حاجة قال له فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة أفهمها لك المسافة من هنا من القاهرة لغاية مكة 1300 كيلو 1400 كيلو 1500 كيلو الكيلو ده كم خطوة هيطلع كم خطوة ده بقى هيطلع ألفات كم ألف خطوة اضرب بقى ده كله وفضل الله واسع واحد بقى هياخدها بطيارة واحد هياخدها بأتوبيس واحد هياخدها ببخرة المهم من هنا لهنا المسافة دي كلها تتحسب لك كده مليارات الحسنات في مجرد خروجك بس ادي واحد اتنين الركعتين اللي تصليهم بعد الطواف تطوف بالبيت سبع اشواط وبعد كده تصلي ركعتين خلف مقام ابراهيم لو عملت الحاجتين دول تكتب لك ايه كعتق رقبه من بني اسماعيل دي قيمتها ايه من اعتق اعتق تبقى سبب ان شاء الله في عتقك من النار ثلاثة السعي ما بين الصفا والمروه قال كعتق سبعين رقبة يبقى أنت تقربت بأعظم القرابين قال كده واحد وسبعين رقبة يعني واحد وسبعين محاولة للعتق من النار وبعدين وقوفك عشية عرفة ربنا سبحانه وتعالى يباهي بكم الملائكة أتوني من كل فج عميق يرجون جنتي فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها واحد يأتي بذنوب الدنيا خلاص تمحى لو خد بقى دي الحديث رواه ابن المبارك وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب أنا قلت في محاضرة حج بقلبك والله العظيم تتكتب بمية الذهب وتنقش على القلوب يقول وتحملت عنهم التبعات اشمعنى يعني أصل أعظم مصيبة يوم القيامة حقوق العباد اللي بيحصل ان انت ربنا سبحانه وتعالى يحاسبك على أعمالك وبعد كده تتجاوز الصراط في قنطرة بقى كده اللي بيقتص فيها دي بين الجنة والنار تلاقي لك واحد واقف لك خلاص انت هتخش الجنة واقف لك معلش شتمتني انت في يوم من الأيام كنت ماشي مع أختي حقي لوثت عرضي والله كان برضاها لا مش مشكلة حقي عندك انت احتلت عليا انت اغتبتني في ظهري وقلت عليا حقي لو كان ابوك لو كان اقرب الاقربين منك ما هيعطف عليك هياخد حسناتك عشان يبلغ بها الجنة حتى لو كانت حسناته هي هتدخله الجنة لان ما بقاش فيه هنا ايثار انتهت هياخد حسناتك أو تشيل أنت سيئاتك دي بقى ملهاش حل تقرأ في الكتب يقول لك دي ملهاش حل إلا ده وتحملت عنكم التبعات يبقى الحج يتقدر بثمن ويبقى اللي فاته الحج محروم ولا لا يا شباب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال تعجلوا تعجل تعجلوا الحج اللي يقدر لازم يروح فده الدرس الأولاني اللي لازم نتوقف عنده قوي قوي قوي ده مش كده وبس بقى رمي الجمار بيرموا كام هما أول يوم سبعة وبعد كده الثلاث أيام التانيين كل يوم 21 يبقى بيرموا سبعين حصاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات هي بقى البلاوي السوداء دي الغيبة والنميمة واللي والعياذ بالله وقع في يوم الأيام في جاهليات وفي زنا ولا مصايب السودة الكبيرة دي تكفر كل حصاة كبيرة من الموبقات بعدين بقى لما يجي يذبح الهدي قال ده بقى مدخر لك عند ربك لما في جايزة كده خاصة مستنياك لما تقابل ربنا إن شاء الله طب لما تحلق قال وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة وفي الآخر خالص تطوف بقى طواف الإفاضة اللي هو طواف الحج قال وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك فيأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول اعمل فيما تستقبل فقد غفر الله لك ما مضى يلا يا عم دي أول حاجة هتتكتب لك في صحيفة الأعمال وهي بيضة ناصعة ما فيهاش أي حاجة هتكتب لك الأعمال العظيمة دي كلها يبقى فاتنا يا شباب ولا ما فاتناش طب نعمل إيه بقى أول واجب وأول مشروع حج بقلبك عايزك من أول يوم واحد ذو الحجة الدعاء ده ما يفارقش لسانك اللهم قد حبسنا العذر فلا تحرمنا الأجر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري قال إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر كانوا عايزين يجاهدوا بس ما عندهمش الإمكانيات إن هم يغزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأقول يا رب حبسني العذر كان نفسي حج لكن اعذرني اللهم قد حبسنا العذر فلا تحرمنا الأجر ده يبقى أول واجب وأهم واجب ويمكن احنا بنقعد نذكر بعضنا بأعمال تانية الصيام والقيام وكذا وبننسى المعنى ده مهم قوي مفيش يوم يا شباب يعدي عليك من غير ما تتخيل ده أنا عايز بقى تحج بقلبك إزاي بيجوا بقى برامج وتسمع بقى في إذاعة القرآن وشرايط وحاجات كلها بقى عن أعمال الحج إيه الحج ده تقعد أنت تسمع وتعيش معاهم المناسك بقلبك إذا كان هم بيطوفوا حوالين البيت قلبك هنا قلبك بيطوف هنا فما تشغلش قلبك في أيام العشر بأي حاجة من أمور الدنيا هم بيسعوا وانت كمان هتسعى هم هيهرولوا وانت كمان هتهرول انت كمان هتقول وعجلت إليك ربي لترضى هم هيجوا وهيقفوا على عرفات وانت كمان محتاج تاخد من عرفات المعرفة عايز الأيام دي تعرف فيها ربنا كويس عارف عايز تعرفه ازاي أكثر من الدعاء وإذا سألك عبادي عني عايز أعرفك يا رب فإني قريب ارفع إيديك وادعيه هتعرف كرمه ورحمته ونعمته فضفضيه اتكلم معاه اسجد سجدة وطلع كل اللي جواك هي دي عرفات عرفات المعرفة مزدلفة جاية من كلمة زلفة الزلفة دي معناها القربة فتفتكر هنا على طول لما هم بيقولوا ايه وهم يا جماعة رايحين دلوقتي هيباتوا في مزدلفة تفتكر ساعتها على طول من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا فتبقى عايز تتقرب له شوية تتقرب له بطاعة اعمل أي حاجة في الوقت ده الوقت ده اللي هو بيبقى ليلة العيد هيجوا هم بعد كده يتوجهوا المنى يرموا الجمار انت محتاج تطلع بقى حاجات من قلبك قد كده زي الحصى اللي هم بيطلعوه ده وبيرموا بيه تطلع بقى تعلق بدنيا ترجم شيطان الهوى ده يعلمك ايه انك في الوقت ده تكثر من الاستعاذة بالله لا سيما من شر الشيطان من همزه ونفخه ونفسه هيحلق شعره كأنه بيقول له الدنيا تحت رجليا بس انت ترضى تتعلمها انت دي تطلق الدنيا ثلاثا علشان تفوز بأعظم جايزة في العشر حجة بقلبك يا سلام تيجي انت يوم القيامة تبص تلاقي حج سنة 1427 وانت كنت قاعد في مصر ومكتوب لك ثوابه ايه ده جه منين ده اصل انت كنت حبسك العذر وكان نفسك فكتبت لك الاجر طيب مشروعنا الثاني بقى عايزك تعمل اعمال توازي الحج ما انت بقى حاسس قد ايه انت اتحرمت من الحج ايه الحاجات اللي توازي ثوابها ثواب الحج خد عندك اول واحد الجلوس بعد الفجر حتى شروق الشمس يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة يبقى يا شباب واجب عملي العشر أيام مفهومش تهاون أبدا في الجلسة دي نصلي الفجر ونقعد لغاية الشروق رقم اثنين شدة الحرص على صلاة الجماعة علشان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مشى إلى صلاة المكتوبة في الجماعة فهي كحجة ومن مشى إلى صلاة التطوع ممكن أنت كده مثلا خلصت شغلك تروح واخد بعضك رايح المسجد ومصلي السنة أو أنت في شغلك ولا حاجة وتروح مثلا رايح قبل الظهر بثلث ساعة ولا حاجة وتروح مصلي الضحى قبل ما يدخل وقت الكراهة خروجك عشان تصلي الضحى ده ثواب عمره قال صلى الله عليه وسلم ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة نافلة إيه كمان أذكار ما بعد الصلاة اللي هم التسبيح 33 والحمد 33 الله أكبر التهليل 33 لأن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث متفق عليه لما جاء الفقراء إليه وقالوا ذهب أهل الدثور الأغنياء بالدرجات العلى الناس قاعدة بتتصدق يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون بها أهي ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون قال ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله أنتم تبقوا أحسن من الناس دي كلها تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33 ففيها المعنى ده أنه هيبقى أعظم من ثواب الحج والعمرة هذه أعمال تعدل ثواب الحج فإذا كنت مستشعر أن فاتك كتير هو ده التعويض فأري الله من نفسك شيئا برنامجنا الثالث إصلاح الفرائض لأنه يا جماعة عادة بنهتم بنوافل نهتم ان احنا نصوم زي ما بنقول نهتم بقراءة القرآن نهتم بأذكار ونضيع الفرض والله عز وجل في الحديث القدسي كما تعرفون يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه فيبقى أهم حاجة توليها اهتمامك الفرض برضه كلمة الفرض دي أول ما بتيجي في ذهنك بتروح رايحة للصلاة الصلاة ده حاجة من جملة الفرائض غض البصر فرض يا شباب حفظ اللسان من الغيبة والنميمة والكذب فرض يا شباب هي بالنسبة لها الحجاب فرض يا أختي القرار في البيت فرض يا أختي فليه ما يبقاش كده أنا بكلم الناس كلها ليه ما يبقاش قربتها لربنا وتبقى أعظم عمل عملته ويمكن يكون أعظم من ثواب الحج اللي احنا لسه قايلين فيه القصائد دي كلها إنها تنوي إنها تصحح حجابها اللي متحجبة حجاب مش مظبوط ما فيهوش الشروط الحجاب الشرعي يبقى ده قرارها كل واحد بقى يظبط الفرد عشان كده أنا ما سميتوش عمل الفرائض قلت إصلاح الفرائض الحمد لله بنصلي بس هل صلاة ذات خشوع وخضوع هو ده الإصلاح ده الحمد لله هي لابسة حجاب بس هل هو الحجاب الشرعي هل هو الحجاب بشروطه بمعنى إنها مش لابسة بألوان فاتحة وما تنفعش يبقى ده اسمه حجاب ولا عاملاه طرحة سبانيش ومش عارف ايه وده ما اسموش حجاب ولا لابسة بنطلون وده ما اسموش حجاب وفي وفي وفي إصلاح الفرد ده القربة اللي تتقرب بيها لربنا أهي لفتة لامرأة مؤمنة عساها يتسمع صوتي الآن فتمتثل لهذا الأمر أسأل الله تعالى أن أكون سببا في ذلك طيب برنامجنا بقى الرابع إيه أهم عمل تقوم به في العشر ما بين وسط الأعمال الثانية بقى يعني عندنا الأساسيات اللي هو الصيام والصدقة والذكر وقراءة القرآن وأعمال الخير طيب إيه أهم حاجة في دول الذكر الذكر في أيام العشر أعظم من قراءة القرآن الذكر اللي هو بالتسبيح والتحميد والتهليل أعظم الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام أي عشر ذي الحجة فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بيدلنا يبقى بيدلنا دايما على الفاضل أحسن حاجة عشان كده يبقى من أعظم الأعمال اللي تعملها الذكر ده برضو معنا الإخوة بيغفلوا عنه أنا قلت تاني أهم من قراءة القرآن في العشر كثرة الذكر وبالذات الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليها دول اللي هو التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كان ثابت البناني يقول إنها أيام الذكر فأكثروا فيها من التكبير والتهليل دي أهم حاجة فيها إيه؟ الذكر ولو خدنا بالنا من الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليها دي هتلاقوا فضلها عظيم جدا عايزكم تنوا وتحتسبوا الأجر العظيم في إنك تذكر بهذه الصيغ أول حاجة دي أحب كلام لربنا احنا لسه قايلين دي أحب الأيام ودي بقى أحب الكلام فعشان كده يبقى الأجر مضاعف فتقرب إليه بأحب ما يحب يبقى نعمل إيه بقى نكثر منها يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت عايز تقول الحمد لله سبحان الله زي ما تقولها مفيش مشكلة قال ابن عمر من ظن بالمال أن ينفقه وخاف العدو أن يجاهده وهاب الليل أن يكابده اللي مش عايز يعمل حاجة من دول كلهم نقول لكم على حاجة زي ثواب الحاجات دي كلها ويمكن أكتر فليكثر من قول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر وهي من أعظم أسباب الوقاية من النار قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه النسائي وحسنه الألباني خذوا جنتكم خذ الحسن بتاعك خذ الدرع قالوا يا رسول الله عدو حضر إيه ده هم جم قال لا ولكن جنتكم من النار أن تقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنهن يأتين يوم القيامة مجنبات تيجي عن جنبك ومعقبات وتيجي من وراك وتيجي من قدامك وهن الباقيات الصالحات يعني يجي لك حراسة مشددة من أعظم ما يكون تقف انت كده تلاقي لك هنا بودي جاردز بس من نوعية خاصة special case تيجي شمال تلاقي لك واحد دي سبحان الله طب كويس تيجي كده دي الحمد لله الحمد لله ألف بركة والله إيه دي ال- لا إله إلا الله الله أكبر فتمشي كده ملك زمانك تمام وهي سبب لأن تغفر الخطايا العظام يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها عارف أنا الحديث ده يفكرني على طول حتة في الحج النبي صلى الله عليه وسلم بيقول استلام الحجر والركن إنك بس تلمسهم وتقبل الحجر وتستلم بإيدك الركن اليماني يحطان الخطايا حطا فافتكرها كده وانت بتقولها احنا قلنا طول الوقت هنقعد فاكرين الحج ومش هننساه عشان ناخد أجره وهي من أعظم مثقلات الميزان قال صلى الله عليه وسلم بخم بخم يا عيني يا عيني بخم بخم وأشار بيده الخمس وراح فتح إيديه وشاور مشاور بالأصابع الخمس كده ما أثقلهن في الميزان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه ولك بكل كلمة يعني سبحان الله لوحدها الحمد لله لوحدها لا إله إلا الله لوحدها لك بكل كلمة شجرة في الجنة تعمل لك أنت جنينة عالية أوي يعني. ما أنت مش عارف تعمل حاجة في الدنيا خالص من الكلام ده فتحق لك حاجة أعملها في الآخرة تعمل لك جنينة تمام أشجارها بقى شوف قد إيه كل كلمة تتغرس لك بيها شجرة في الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غرس الله بكل واحدة غرس الله بكل واحدة منهن شجرة في الجنة عشان كده بقى ده وردك في هذه الأيام وردك الأساسي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر وبالذات خد بالك منها قوي قبل ما تنام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يأوي إلى فراشه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللي هي زي لا إله إلا الله يعني اسقلها بقى بالصيغة دي ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غفر الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر حديث رواه النسائي وصححه الألباني فلو ذنوبك قد إيه برضه دي تفكرك على طول بإيه بقى موقف عرفة أفيضوا عبادي مغفورا لكم فتقول اهي أتقرب بحاجة برضه يمكن ربنا يبلغك الأجر ده وبعد ما تقولها على طول يعني تقعد تقول كده إيه سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في بقى بعديها دعاء مستجاب ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنك بعد ما تقولها تروح قايل اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارزقني الثلاثة دول تاخدهم يعني تقعد تقول مثلا ايه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 100 مرة مثلا وبعد كده تقعد بقى تدعي شوية تقعد تقول لي الثلاث دعوات دول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارزقني ايه الدليل جه واحد اعرابي الاعرابي دول اللي هم الجماعة اللي عاملين زي البدو يعني فبيبقوا فيهم شدة شوية فدخل قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر النبي بيعلمه حاجة يلا قول معايا كده وبيعلمه حاجة يبتدي هو ياخد باله منها فعقد الأعرابي على يده ومضى واخدين بالكم خدهم وراح ماسك على صوابعه سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر فعقد على أصابعه ومضى فتفكر ثم رجع فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال تفكر البائس قعد يحسبها في دماغه ايه يعني قعد اقول سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر طب انا اخذت ايه من الليله دي فجاء فقال يا رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر هذه لله دي بتاعت ربنا فما لي انا بقى هاخد ايه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا اعرابي اذا قلت سبحان الله قال الله صدقت وإذا قلت الحمد لله قال الله صدقت وإذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدقت وإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت وإذا قلت بعد كده بقى اللهم اغفر لي قال الله قد فعلت وإذا قلت اللهم ارحمني قال الله قد فعلت وإذا قلت اللهم ارزقني قال الله قد فعلت فعقد الأعرابي على سبع في يده الأربعة والثلاثة اللي النبي قال له عليهم وولى وهو ماسك على صوابعه السبعة قبل ما يطيروا حفظهم وهذا الحديث رواه ابن أبي الدنيا وحسنه الألباني عشان كده يا جماعة احنا قلنا يبقى ده وردنا أقل حاجة مثلا ألف مرة تقعد تقولها وانت ماشي بقى يعني وانت سايق عربيتك انت في مواصلات انت ماشي رايح المسجد رايح مشوار وانت قاعد مثلا بتعمل حاجة مش محتاجة ان انت تشغل بيها دماغك قوي يبقى لا يزال لسانك ردا من ذكر الله طبعا ينضم اليهم الاستغفار ومهم قوي قوي كمان الاستغفار للمسلمين والمسلمات لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا انه يكتب لك بكل مؤمن ومؤمنة حسنه يعني دلوقتي كده واحنا قاعدين نقول ايه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات عد بقى من الاول بقى بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لغايه يوم القيامه هيطلعوا كام مليار المليار دول يلا يا عم يبقى استغفر للمسلمين والمسلمات وتكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تستنزل الرحمات وتنال القرب في موضوع الذكر في موضوع سنه مهجوره وده يبقى مشروعنا الخامس وبرنامجنا الخامس إيه بقى إحياء سنة مهجورة تماما في زماننا ده التكبير أيام العشر كلها كل الناس عارفة إن التكبير إمتى في العيد من أول يوم عرفة صح لغاية آخر أيام التشريق دبر الصلوات مش كده الحديث في البخاري أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كانا يقولان في أيام العشر في أيام العشر كلها الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله مثلا الله أكبر الله أكبر دي من السنة المهجورة عايزين نحيها دي شباب نوصي بعضينا ان احنا نحيي السنة دي ان احنا نكبر ايام العشر ايه كلها كفعل سيدنا ابن عمر وسيدنا ابو هريره قلت لكم الحديث في البخاري ما تخافوش ما يجيبلكوش حاجه من اي حته يعني ماشي البرنامج السادس بقى صيام الايام التسع وانا سميت البرنامج ده تحت شعار كده سميته ايه ابتعد عن النار 630 سنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا سبعين سنة فلو صمت التسعة أيام طبعا يوم النحر ده اللي هو يوم العيد يحرم الصيام فيه التسعة أيام وفيهم يوم عرفة يبقى أنت عندك قد إيه بقى ربنا يبعدك عن النار مسافة إن واحد يجري بفرس كده 630 سنة والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس الشاهد إنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم تسعة أيام في حديث تاني بقى عشان برضه الأمانة العلمية إن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر قط وحصل بقى خلاف ما بين العلماء في المسألة دي الخلاصة أنت عايز تشتغل النبي قال ما من أيام العمل الصالح فهذه من جملة الإيه؟ العمل الصالح هتصوم تسعة أيام بأنهي نية؟ بنية أنك تتقرب لله تعالى بعمل صالح وبنية إيه؟ أنك صايم يوم في سبيل الله اليوم في سبيل الله يباعدك عن النار سبعين خريفاً سيدنا أنس والأثر ده رواه البيهقي بإسناد لا بأس به كما قال المنذري وصراحة الله يجزي عنا الخير إنه قال إنه إسناده لا بأس به عشان نشتغل به يقول كده إن سيدنا أنس كان بيقول كان يقال في أيام العشر بكل يوم ألف يوم ويوم عرفة عشرة آلاف يوم يعني في الفرج يا عيني اليوم بألف يعني انت هتعمل قد ايه بقى يا جميل 18 ألف يوم في التسعة أيام مليون بألف 8000 ويوم عرفة بعشر تلاف يبقى عملت قد إيه 18 ألف يوم صيام بصيام التسعة أيام يبقى فضل ربنا واسع وكبير ويبقى العشر دول يعني الواحد يقطع فيهم نفسه ولا ما ينفعش ولا ليه الكلام غير كده اوعى فاغتنموا الفرصة واجتهد وطبعا معروف ان يوم عرفة الحديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه يكفر السنة الماضية والباقية طيب ده برنامج الصيام البرنامج السابع هنسميه نص مليون حسنة عارفين زي على طريقة الجماعة بتوع شركات الدعاية اربح كذا اهو ده بقى اربح نص مليون حسنة على الاقل ده مشروع ايه ده مشروع القرآن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف حديث الترمذي الذي صححه الألباني جبناها منين نص مليون بقى المطلوب حد أدنى إنك تختم ختمة في العشر خدوا بالكم بقى مش هنقرا ثلاث أجزاء يعني العشر كده يبقى هنقرا كل يوم ثلاث أجزاء لا أنا عايزك تختم على عصر يوم عرفة وتقعد من العصر للمغرب تقعد تنام فكده معناها ان هم تسعة ايام او يعني كمان تمانية ونص ولا حاجة عشان اليوم كله مش كامل فالمطلوب انك على الاقل تقرا ما بين ثلاث اجزاء ونص واربع اجزاء ماشي كل يوم كده لو حسبت دول عدد حروفهم هيجيبوا بالحساب كده اكتر من نص مليون حسنه كل يوم لو قريت ثلاث اجزاء كان يبقى كده لو قريت أربعة يبقى دخلنا بقى يمكن ثلاث أربع مليون ولا حاجة ماشي يا شباب ده أقل حاجة اللي ليه همة بقى أكتر يضعف الورد ده يجيب بقى ختمتين في ناس ربنا هيفتح بيهم ممكن يجيب ثلاث ختمات اللي ربنا يفتح بيه الشاهد واحد هيفرغ نفسه للطاعة تماما ويحاول ان هو يعمل العمل ده انا شفتها بعينيا دي عشرات المرات ان اخوه جزاهم الله خير بيختموا ختمه في يوم عرفه الشيخ اللي علمني القرآن ربنا امتن علينا في أول سنة أنا حجيت وأنا عندي 16 سنة حجيت مع شيخ فيوم عرفة ده راح هو قاعد ابتدى من الضحى ابتدى من حوالي الساعة 9 كده مثلا ما شاء الله كان على تقريبا على الساعة مثلا 2 ولا حاجة كان خاتم هو ما فيش بقى القرآن كان يعني ما شاء الله تحت لسانه يعني ما فيش ما بيوقفش يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله الحاجات دي أنا شفتها متكررة جدا كتير يعني الشاهد ده اقتراح يخص القرآن عايزين نعمل حاجة تانية برضه تخص القرآن يا شباب أنا بديكم الخطوط العريضة للموضوع وبعد كده أنتوا بقى كل واحد على حسب إمكانياته يوظف الكلام ده عايزين نعمل اللي بيقولوا عليها الختمة المفسرة يعني إيه؟ نجيب كتاب زبدة التفاسير كتاب سهل وتفسير سهل أو اللي هو الإيه القرآن اللي بيبقى عليه كلمات القرآن أو غيرها بحيث إن أنت بس تشوف المعنى عايزين على الأقل تقرأ كل يوم لمدة ما بين ساعة لساعتين في التفاسير وهنعين على الكل قراءة تفسير الأربع أجزاء الأخيرة اللي هي الذريات وقد سمع وتبارك وعم ماشي يا شباب آه زي ما قلت لكم كده مش عايزين بقى من كل مرة والذاريات ذروة ايه الذريات دي يعني والنازعات ايه النازعات دي مشي مشي مشي هو والنازعات غرق خالص ما فيش مشكلة كده فالموريات قدحة الله أكبر يا هي الموريات قدحة يبقى بس الواحد يبقى ايه يفك الخط زي ما بيقولوا في معرفة هذه المعاني برنامجنا الثامن هنسميه ثروة أكثر من 30 مليون جنيه اربح ثروة أكبر من 30 مليون جنيه أنا النهاردة قعدت أعمل لكم القصة دي عشان أجيب الرقم ده يسوى برضه يعني 30 مليون يعني إيه بقى؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث والحديث رواه أبو داود صحيح الألباني قال من قام يعني الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ماشي؟ ومن قام بمئة آية كتب من الإيه؟ القانتين الناس المنيبين لربنا الخاضعين المنكسرين جميل الجاية دي بقى ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين القنطار ده يطلع قد ايه في بقى أقوال كتيرة قوي عشان لما ربنا قال وآتيتم إحداهن قنطارة لو رجعتوا كتب التفسير هتقعدوا تلاقوا بقى فيها أقوال كتيرة قوي القنطار ده يطلع قد ايه في رأي أنا اخترته علشان مروي بإسناد حسن رواه الدارمي في سننه عن مجاهد إن القنطار سبعين ألف دينار احسبوا معايا بقى الحسابين سبعين ألف إيه؟ دينار الدينار إحنا اتفقنا أربعة وربع جرام ذهب أربعة وربع جرام ذهب قلنا حوالي 430 جنيه اضربه في سبعين ألف لو عملت الحسابية دي كده هتطلع الرقم اللي أنا قلت لكم عليه ماشي فلو صليت كل يوم بألف آية الألف آية احنا اتفقنا لو هتصلي بعم وتبارك خمس آيات كمان يبقى أنت كده جبت يا عم الألف آية إيه المشكلة يعني؟ تقول أصل كل يوم هصلي بعم وتبارك يا عم صلي كل يوم بعم وتبارك وجيب الألف آية ومش مشكلة يبقى ورد جميل تعمله كل يوم وتكسب هذه الثروة الكبيرة واحنا قايلين في الأول من ابن عباس قايل إيه؟ كله يتضرب في 700 يعني 30 مليون دول اضرب كمان في 700 في العشر يلا بقى الله أكبر البرنامج التاسع اسمه مفاتيح الخير النبي صلى الله عليه وسلم قال عند الله خزائن الخير والشر مفاتيحها الرجال فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر ايه المطلوب بقى تفتح ابواب خير لازم في ايام العشر تعمل لك صدقه جاريه صدقه جاريه دي ممكن تجيب كتاب وتحطه في مسجد ممكن تجيب كولدير وتساعد ان شاء الله حتى يعني مش لازم الكولدير الكبير حاجه صغيره كده وحطها في المسجد ان شاء الله اقول لا يا عم ماشي مقبوله اي حاجه اصل كل ما اقول حاجه احس ان ايه ده كولدير ايه صعب جدا هجيبه منين ده طب كذا طب خلاص اي حاجه ماشي تمشي معانا اقول لك خلاص ماشي اصل هو النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال خير الصدقه الماء عشان كده الناس بتقعد تقول السبيل السبيل السبيل اه فعلا هو افضل الصدقات الجاريه الصدقه بالماء ولا شك برضه طبعا الصدقات اللي هي فيها تمس طلبه العلم والحاجات دي كلها كذلك صدقات جاريه يتعدى نفعها حاجه واحد يساعد في جهاز في مستشفى صدقه جاريه ساهم بسهم ان شاء الله ب 10 جنيه بس المهم يبقى ساهمت بحاجه انت حاطط في دماغك حاطط انت لسته كده باعمال صدقه جاريه لازم في العشر هتصدق بصدقه جاريه تطلع ايه دي بقى اللي ربنا يفتح عليك بيه تعمل ايه تاني تفطير صائم تفطير الصائم ده مش في رمضان بس يا شباب المفترض ان احنا صايمين في ايام العشر فكذلك يبقى تعمل بقى كده مثلا عزومة ولا هتعمل حاجة في المسجد تجيب انت شوية تمر وتحطهم اي حد صايم من اهل الخير والصلاح يبقى تفطره الكلام ده في رمضان الناس بقى ساعة المغرب واكياس البلح وايه رمضان انا عايز ده يحصل كذلك السنة دي فالناس تقعد تبص كده دول اللي عايزين ايه دول هو في صيام اه في صيام صيام ايه تروح مطلع له مطويه جميله مكتوب فيها فضل العش من ذي الحجه احنا هنعمل مطويه ان شاء الله تبقى موجوده وتبقى معاكم ان شاء الله تبقى توزعوها يبقى نحيي سنن زي كده تفطير صائم الدعوه ولو بكتيب لو بشريط لو بورد افكار حسن المسلم اي حاجه الناس الشباب اللي في الجامعه الشباب في الشغل الناس كل واحد حاطط برضه واجب كده مسميه الدعوه الى الله انا عايز الدال على الخير كفاعله عايز اخد اجور الناس دي فادلهم على الخير ده الشريط ده ان شاء الله لما يبقى بين ايديكم خده ووزع هنا ووزع هنا ودي كل واحد قول له سمع غيرك يبقى عامل محفز للناس ان هم يشتغلوا واخدين بالكم يا شباب اكرام دار صله رحم سرور تدخله على مسلم ايا ما كان من هذه الاعمال الصالحه افتح ابواب خير كثير البرنامج العاشر والاخير هنسميه برنامج الفرص الذهبية دي فرصة تعملها علشان تكتر قوي قوي قوي قوي من الرصيد بتاعك اللي ان شاء الله ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيكتبه لك في ايام العشر ايه الفرص الذهبية عايزين نبني عشر بيوت في الجنة ماشي يا عم البيت في الجنة طوبة ذهب وطوبة فضة واللي في النص مسك تخش معمول من بره ازاز فاميه تخش يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها حاجة يعني تستحق تستحق الشغل طيب بيت في الجنة تعمله بإيه ده بقى تحافظ على نوافل كل يوم 12 ركعة 12 ركعة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مسلم يصلي لله في كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة كم بيت كده؟ عشر عايزين بقى 100 قصر في الجنة عشان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة حديث رواه الإمام أحمد صححه الألباني اللي يقولها عشر مرات يتبني له قصر إيه رأيكم كل يوم ناخدها مية كل واحد يقول ربنا يفتح عليك بس يعني مثلا يعني إيه رأي ياخدها مية يبقى هيبني كل يوم كام عشر قصور في عشر أيام أدي 100 قصر 100 قصر في الجنة مش هياخدوا منك يلا كده يا شباب جربوا دلوقتي قول والله بتاخد قد ايه شغل الستوب واتش كده قدامي وشوف هتاخد معاك قد ايه خمس ثواني سبعة عشرة عشر ثواني يعني تقدر تاخدها كلها على بعضها كده في دقيقة ونص تقريبا دقيقة ونص تبديني لك بها قصر في الجنة يعني لو قلتها عشر مرات يعني هتاخد معاك ربع ساعة ربع ساعة تعمل بيهم عشر قصور في الجنة سيدنا عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم إذا نستكثر قال الله أكثر كل اللي انت هتتمناه واكتر منه بكتير قوي ماشي يا شباب طيب ايه تاني عايزين مشروع يوم في الجنة ايه يوم في الجنة ده ايوه عايزين ندخل الجنة فاكرين في ساعة في الجنة قلنا ندخل الجنة نعيش كده ساعة جوه الجنة ده عمل أربع حاجات عارفينهم أنتم يا شباب اللي بيعملهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة كده كده هتبقى صايم إن شاء الله يبقى صيام وتشيع لك جنازة وتطعم لك مسكين وتعود مريض عيادة المريض مقدور عليها تروح مستشفى إطعام مسكين مقدور عليها مفيش أكثر من الغلابة اتبقت إيه؟ الجنازة انت بقى ونصيبك انا دايما اقول يعني لما تبقى الموضوع بالنسبة لك صعب قوي مش لاقي لك حاجة خلصها على واحد معاكم وامشوا بجنازتك عشان تخش الجنة لا طبعا تشيع الجنازة تروحوا بقى في المساجد اللي هي يعني المشهورة قوي اللي عادة بيبقى فيها جنائز وده توفيق الله سبحانه وتعالى ونبقى سايبين خبر عند مثلا إدارات المساجد عشان نبقى عارفين وتجمعوا بعضيكم هي دي بقى اليوم اللي احنا هنعرف نجيب فيه كل الحاجات دي عشان تنال هذا الأجر العظيم طيب كده دي الأعمال كلها عايز بقى أحط بس كده نقط على الحروف بسرعة على يوم عرفة يوم العيد نعمل إيه يوم عرفة أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة أكثر يوم ربنا بيعتق فيه عتقاء من النار كان علي رضي الله عنه يوصي أن يقول العبد يوم عرفة كثيرا اللهم أعتق رقبتي من النار أنا النهاردة خدنا كذا دعوة هي أول واحدة خدنا دعوة الحج قلنا إيه اللهم قد حبسنا العذر فلا تحرمنا الأجر ودلوقتي اللهم أعتق رقبتي من النار وقلنا بعد ما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تروح داعي تقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارزقني يبقى أول واجب إنك تسأل الله عز وجل كثيرا أن تكتب من عتقائه في هذا اليوم نمشي اليوم إزاي؟ أقترح عليك إنك تعتكف هذا اليوم من الفجر لغاية المغرب لو ما عندكش شغل لو ما عندكش أي ارتباطات اعتكف هذا اليوم ليه بقى؟ أصل فيه وارد أن من ملك في هذا اليوم سمعه وبصره غفر له يبقى علشان ما تتكلمش ولا تبص على حاجة الكلام ده مش هينفع في أي حتة لا هينفع في البيوت ولا هينفع في الشوارع فلو ربنا أكرمك اليوم ده وقته أجازة من الشغل وما عندكش أي ارتباط فيه يبقى من رحمة ربنا بيك يبقى نعتكف من الفجر لغاية المغرب ونحتسب بقى عند ربنا سبحانه وتعالى الأجر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط وقال الهيثمي إسناده جيد يقول من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار ثلاث خنادق كل خندق أبعد ما بين الخافقين سبب هو ان الواحد يبعد عن النار وده يوم العتق يبقى كترنا من الأعمال اللي تكون سبب إن شاء الله إنك تنال الجايزة العظيمة دي وتعتق من النار خلصت الدنيا باللي فيها اعتقت من النار وتدخل الجنة إن شاء الله فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز اللي مش هتيسر له الأمر يعني على أقل تقدير يقعد في المسجد كتير وبرضه ليلة عرفة ريح لك شوية وقوم قبل الفجر قم اللي ربنا هيفتح عليك بيه قوم الجزء ده قبليه بنص ساعة قبليه بساعة زي ما ربنا هيفتح عليك بعد كده مفيش نوم بقى يوم عرفة ده يوم العتق يوم العتق الأكبر يوم الحج الأكبر فمفيش نوم يبقى من الفجر لغاية المغرب شغالين هيبقى عندنا حوالي 12 ساعة 12 ساعة وتبقى الجايزة العتق من النار لا نشتغل بقى عايزين نعمل بقى شغل كبير فيها تجيب مثلا الذكر تسبح كتير قوي تقعد لك كده مثلا بتاع نص ساعة تقعد تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر تاني حاجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله فتستكثر من لا إله إلا الله بالذات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اللي يقولها 100 مرة تكتب له 100 حسنة وتمحى عنه 100 سيئة وتبقى حفظ من الشيطان ويبقى سبب لعتق عشر رقاب أدي كل دي قرب أهي الجاية دي اللي مهمة بقى معايا ولم يأتي أحد بشيء مثل ما أتى به إلا رجل ذات محدش يبقى عمل عمل زيه إلا واحد زاد في الكمية زاد في العدد بدل ما قال 100 مرة قالهم 200 قالهم 300 قالهم 400 ده أكتر واحد هيحصل أكتر أجر عشان كده كتر فينها قوي يبقى ندعي كتير قلنا إن إحنا عايزين نختم على العصر في واحد تاني هيختم قبل كده جميل بس يعني نتفق مع بعض مثلا يبقى كلنا على العصر نكون كلنا ختمين الختمة اللي مشينا فيها من أول العشر ومن العصر للمغرب دعاء ماشي يا شباب علشان يبقى حصلنا هذا الأجر العظيم اليوم التالي هنا بقى مشكلة ثانية كله كده خلصنا يوم عرفة ويلا بقى يا جماعة بكرة العيد وكله بقى قاعد بقى في الأحضان وخلصنا الموضوع كله الحمد لله تقبل الله منا ومنكم يلا بقى افتح بقى ووسع على نفسك المباحات الليلة عيد كل سنة وانتم طيبين الليلة عيد كل اللي احنا قاعدين نشتغل فيه تسعة أيام كله يضيع بقى في ليلة العيد الجميل على إن يا جماعة المفروض غير كده خالص أولا لسه أيام العشر ما خلصتش يوم العيد ده من العشر وبرضه بيضاعف فيه العمل ب 700 ضعف وبرضه كل حاجة بس فيها حاجة واحدة بس استثنيت هي موضوع الصيام اليوم ده ما بقاش فيه صيام وبقت فيه أعمال تانية تزيد اللي هي صلاة العيد والأضحية النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني يقول أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر اللي هو يوم 11 اللي هو تاني أيام العيد فالمفروض إن اليوم ده بقى ما يبقاش يوم غفلة ما يبقاش يوم التوهان ما يبقاش يوم السمر والضياع لا نتقرب لله سبحانه وتعالى فيه ماشي يوم عيد فرحانين بس احنا واحنا فرحانين مش ناسيين ربنا احنا مشكلتنا دايما ان احنا ما بنعرفش ازاي نجمع ما بين الامرين هي الفرحة يعني عصيان ربنا ليه يا جماعة هو ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يدخل عليك السرور هو سبحانه وتعالى أكرم من كل من تتصور بس ما ينفعش تبقى فرحان وانت على معصيته فعشان كده احنا فرحانين ان ربنا وفقنا للطاعات دي ومفيش مشاكل بنعيش حياتنا مفيش اي منغصات بس في نفس الوقت مش غافلين هروح أصل رحمي لأني فعلا عايز أتقرب لربنا بصلة الرحم مش أنا رايح أستأنس بيهم وتسمعوا بقى إيه أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى بس هي دي المعاني اللي كله حافظها مش أيام أكل وشرب وذكر يعني جيب للآخر طيب يعني هي لازم الأول أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى ما تغفلش كل واشرب وتهنى يا عم مفيش أي مشاكل وقضي العيد على أحسن ما يكون وأدخل على أهلك السرور لكن لا تنسى ربك في هذا العيد فيوم العيد الأعظم هو يوم القبول إن ربنا سبحانه وتعالى يتقبلك في عباده الصالحين يا شباب كان سعيد بن جبير إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا لا يكاد يقدر عليه فأنا بقول فمن يلحق بسعيد فمنهم شقي وسعيد مين بقى هيبقى سعيد وينال فعل سعيد ومن سيكون شقيا يا شباب حج مسروق فلم ينم إلا ساجدا فين الاجتهاد في الطاعة بقى مسروق لما حج أحد كبار سلفنا الصالح ما نمشي إلا هو ساجد هو ده يا شباب فالجد الجد عايزك تحلف على نفسك أصل هي مش هتيجي إلا كده السلف قالوا من ظن أن تواتيه نفسه هكذا فسوف ينتظر طويلا اللي يقول لك لا إن شاء الله ربنا هيفتح عليا و... بس هي بس يعني شوية كده لغاية بس ما الواحد يسخن شوية تلاقي الأيام العصر راحت ودخلنا في اللي بعديهم وهو لسه بيسخن شوية لا هي كده تاخد قرار خلاص إن شاء الله بإذن الله العشر دي والله العظيم ما فوت يوم من غير صيام والله لكون ختم فيها أقل حاجة ختمة والله لكون أقل حاجة كل يوم ألف سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مش هتيجي إلا كده تقسم على نفسك همام بن الحارث كان يقول اللهم اشفني من النوم باليسير وارزقني سهرا في طاعتك وأقسم محمد بن النضر على نفسه ألا ينام إلا إذا غلبته عيناه قال والله ما أشوف النوم إلا إذا كنت خلاص مش قادر فعشان كده أنا وأنت هنتعاهد دلوقتي ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا هنتعاهد والله لنرين الله ما نصنع قد العهد يا شباب رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه يا شباب ولا هتظل هكذا طول عمرك ومش عايز تتحرك له حركة كفانا خلاص جت الفرصة مش عايز تفكر في أي شيء يفضلك قدامك عشرة أيام كنز اوعى تفرط فيه اتفقنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم